السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر خطوات لنتعلم منها كيف نصلي صلاة التراويح في البيت أقول لك بعد ما تصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في ظل الظروف اللي احنا فيها وإغلاق المساجد بسبب ذلك الفيروس طبعا في كتير من الناس بكل أسف بيتكاسلوا عن صلاة التراويح وأنا بقول لك اوعى تسيب صلاة التراويح ده احنا محتاجين ان احنا نقرب من ربنا في كل لحظة فما ظنك في وقت هذه الأوبئة وتلك الأزمات اللي احنا عايشينها محتاجين نلجأ لربنا محتاجين ان احنا نرجع لربنا محتاجين ان احنا نجدد توبتنا وعودتنا إلى الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ومسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ألف مليون مبروك ترجع صفحة بيضة كأنك لسه مولود الآن ليس عليك أي ذنب بفضل الله لو قمت رمضان كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى طيب هنصلي صلاة التراويح في البيت ازاي اقول لك عشر نقاط في غاية الروعة بفضل الله سبحانه وتعالى تطلع من خلالها بصورة متكاملة عن صلاة التراويح في البيت بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اول حاجة لازم نجمع افراد الاسره لان لو قلنا لكل واحد صلي لوحدك صدقني الكل هيتكاسل انما مع جماعه الاسره كده ده هيشجع ده وده هيشجع ده ودوت لو كسل النهارده هتلاقي التاني بيقول له طب يعني يعني انت هتفوت يوم كده وتضيع على نفسك الخير ده احنا عايزين نصلي الشهر كله عشان يند يعني يندرج هذا الامر تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ما قالش بعد رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فيشجعوا بعض بفضل الله سبحانه وتعالى أدي أول حاجة النقطة الثانية مين اللي هيصلي بينا إمام النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضوابط عظيمة والحديث رواه مسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله طب ليه ما قالش احفظهم لان ممكن يكون واحد حافظ خد بالك ممكن يكون حافظ مثلا 20 جزء لكن قراءته مش مظبوطه بس هو حافظ بس الكلام فقط وممكن يكون واحد تاني حافظ 10 اجزاء بس بس قراءته ما شاء الله بالاحكام وبالتشكيل افضل من التاني بفضل الله فالنبي عليه الصلاه دق على حته اقراهم اللي اكتر واحد عارف الاحكام التلاوه بفضل الله وبيقرا القران قراءه صحيحه قال يا ام القوم اقراهم لكتاب الله طب لو كانوا متساويين يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو كان ده ما شاء الله حافظ القرآن كله ده حافظ القرآن كله والاثنين عارفين حافظين القرآن بأحكام التلاوة يبقى نشوف من من فيهم أعلم بالسنة لأن اللي أعلم بالسنة هيكون أعلم بفضل الله سبحانه وتعالى بأحكام الصلاة وآداب الصلاة والواجبات والسنن والمستحبات كل ده هيكون أعلم بيه ولو نسي مثلا ركعة ولو نسي الفاتحة ولو نسي ركن ولو نسي واجب هيبقى عارف هو هيتصرف ازاي في الصلاة بفضل الله بغير بقى التاني الثاني اللي ما يعرفش حاجة عن السنة قال فأعلمهم بالسنة طيب فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ودي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني اللي هاجر قبل الثاني من مكة إلى المدينة طيب وإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا يبقى احنا التدرج اللي موجود عندنا حاليا بقى دلوقتي أقرأهم لكتاب الله إن كانوا متساوين يبقى أعلمهم بالسنة إن كانوا متساوين فأكبرهم سنا يقدم طيب عايزين نخليها برضو بالتفاهم وإيه والتآلف بينا طب أكبرهم سنا مش يقدر يصلي بينا كل يوم راجل كبير في السن وصوته تعبان يبقى نعمل ايه يبقى نقدم اقراهم لكتاب الله سبحانه وتعالى ولو كان اكبر سنا او اصغر سنا او غير ذلك مش فارق معانا السن المهم نقدم اقراهم وممكن تتناوب الاسره على على الامامه بفضل الله سبحانه وتعالى مثلا يكون في الاسره مثلا الاب وفي ثلاث شباب مثلا والاب ما شاء الله بيقرا كويس والثلاث شباب بيقراوا كويس يتناوبوا كل واحد يصلي بيهم امام يوم عشان يريح الباقيين فالامر يسير بفضل الله يبقى دي تاني حاجه مين اللي هيؤم المسلمين اللي هيؤم الناس في الأسرة في الصلاة أدينا قلنا الأمر الثالث هنصلي بكام جزء هنصلي بقد إيه دي بقى نقدر نتفاهم فيها ما بيننا وما بين بعض كأسرة نشوف أحوال الأسرة ونقتدي بأضعافهم يعني إيه نقتدي بأضعافهم يا شيخ محمود يعني مثلا الأسرة مكونة من خمس أفراد مثلا من الأم والأب ودول كبار في السن معديين الأم معدية الستين والأب معدي السبعين وعندهم ثلاث أولاد ولدين وبنت فنعمل ايه نشوف الام والاب اللي هم اضعفنا واكبرنا في السن يتحملوا قد ايه اقول لوالدي والدي حبيبي تحب نصلي بقد ايه يقول لك والله يا ابني انا اقصى ما استطيع ان انا اتحمله مثلا ان احنا نصلي بصفحه في كل ركعه اقول له خلاص يبقى هنصلي بصفحه في كل ركعه آه، مثلا الاب يقول له ما تشغلش بالك بيا يا ابني انا وامك هنقعد ايه كل واحد يقعد على كرسي انا قاعد وراك وامك قاعده ورانا على كرسي وصلي براحتك يعني ما في مش هتتضايق مش هتتعب لا مش هتعب ما انا قاعد على الكرسي خلاص يبقى تصلي بجزء ما- ب- بربع في كل ركعه يعني بجزء في الصلاه كلها بفضل الله سبحانه وتعالى وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه احمد بسند صحيح قال لاحد الصحابه وكان صغيرا في السن وكان جاي كده مع وفد من الوفود التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما النبي عرف ان هو اقراهم لكتاب الله قال انت امامهم واقتدي باضعفهم يعني ولذلك لما يكون الامام في المسجد بيصلي يبص وراه وهو يتمم كده على الصفوف اذا كانت متساويه ولا لا يبص يشوف هل في ناس كبار في السن اه في ناس كبار في السن في مرضى اه في مرضى يبقى يحاول ي- يخلي الصلاه خفيفه علشان ي- يخفف على هؤلاء المرضى وكبار السن شوف قد ايه اذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء ده حديث النبي عليه السلام واذا صلى اذا صلى احدكم آه، لنفسه يعني يعني بيصلي لوحده فليطول ما شاء واذا صلى بالناس فليخفف فان فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجه اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا الذي ما ارسله الله الا رحمه للعالمين خدتوا بالكم يبقى اذا هنصلي بقد ايه دي نتفق فيها مع ايه مع احوال الاسره كده ونشوف اضعف واحد فينا هيتحمل قد ايه ونصلي الصلاه التي يطيقها هذا آه، ال- ال- الضعيف سواء كبير في السن او مريض طيب بس احنا عندنا طاقه كمل بقى بعدها براحتك اقعد بقى استنى ساعه كده ولا حاجه وقوم انت لوحدك وصلي وكمل مفيش مشكله المهم ان احنا ايه نصلي كاسره مع بعض الصلاه اللي يطيقها اضعفنا بفضل الله رقم أربعة طب ينفع يا شيخ محمود محدش في الأسرة حافظ اه بنقرأ قراءة صحيحة الحمد لله لكن مش حافظين ينفع نقرأ من المصحف في صلاة التراويح طبعا ينفع نقرأ من المصحف في صلاة التراويح طب ينفع نقرا من ال- من الهاتف من الموبايل اه ينفع ينفع تمسك الموبايل في ايدك تمام بس تقفل النت بعد اذن حضرتك لان انت لو حاطط المصحف قدامك وعمال بتقرا فيه كده هتلاقي رسائل جايه لك من على الواتساب وجايه لك من على الفيس وجايه لك ده هتنشغل وده هياثر على خشوعك اقفل النت واشتغل بقى والحمد لله برامج القران اللي موجوده من غير نت كتيره وموجوده فتقرا من الهاتف او تقرا من المصحف انت يحصل لك ان انت تقرا من الهاتف بعد ما بتقرا ال- الجزئيه اللي هتقراها سواء كانت صفحه او ربع من ال... وانت واقف بتصلي بعد ما كده بعد ما تيجي تركع حط الهاتف في جيبك مفيش مشكله خالص انما لو كنت هتقرا من المصحف خد بالك بالله عليك خلي جنبك كرسي صغير بحيث ان انت لما تركع او تسجد حط المصحف على الكرسي وما تحطش المصحف على الارض لو سمحت لان مقام المصحف والقران اعظم من ان انت تحطه في هذا المكان فلازم يتحط على حاجه عاليه يتحط على كرسي جنبك ولما تقوم للركعه الثانيه تاخد المصحف في ايدك وتقرا فيه بفضل الله طب رقم خمسة الصفوف بقى واحنا بنصلي يا شيخ محمود هيبقى شكلها ايه الصفوف بتختلف باختلاف الاعداد اللي بتصلي اديك مثال بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم لو كان اتنين رجاله فقط هم اللي موجودين في البيت بيقفوا الاتنين جنب بعض بمحاذاه بعض بيقف الامام عن اليسار والماموم عن اليمين ويصلوا مع بعض تمام كده الامام يصلي والتاني وراه و- و- وخلاص والحمد لله والصلاه كده زي الفل تمام طب لو كانوا اتنين نساء فقط هم اللي موجودين في البيت برضه هيصلوا هم الاتنين بمحاذاه بعض الامامه على اليسار والماموم على اليمين تمام كده طب لو كان رجل وزوجته فقط هم اللي موجودين في البيت هيقف يصلي وهي تقف تصلي وراه مش جنبه هتقف تصلي وراه تمام كده طيب لو كانوا مجموعة كلهم من الرجال مفيش نساء خالص في البيت ايه اللي يحصل واحد يصلي بيهم امام قدامهم وهم يقفوا صف وراه او صفين وراه حسب عدد الاسرة اللي موجودة طب لو كانوا البيت كلهم نساء فقط شوف انا بجيب لك كل الاحوال لو كانوا كلهم نساء فقط يقفوا كلهم مع بعض بمحاذاة صف واحد ولو كان المكان مش مش مكفي يقف في صف تاني مفيش مشكله بس اللي هتأمهم في الصلاه تقف في وسطهم بمحاذاتهم في الصف الاول واضح كده افترض ان هم خمسه هيقف في صف واحد تمام بمحاذاه بعض اتنين هنا واتنين هنا والامامه في النص كلهم بمحاذاتهم محاذاه بعض في صف واحد بفضل الله سبحانه وتعالى طيب كان بقى الاسره عباره عن رجال ونساء يعني الأسرة مكونة مثلا من عشرة أنفار منهم مثلا خمس رجاله وخمس نساء هيعملوا ايه طبعا هنا خدوا بالكم من حاجه لا يصح امامه المراه حتى لاولادها الذكور الصغار خدوا بالكم المساله دي المراه لا تؤم الا اناثا فقط خدوا بالكم يا حبايبي لان بيجينا اسئله كتيره جدا بعض النساء بتقول عندي ولا- واولادي الاثنين واحد في اعدادي واحد في ابتدائي فانا اللي هصلي بيهم لا ما ينفعش تصلي بيهم ربنا يعزك إيه ابنك اللي في اعدادي ده هو اللي يخش ويقرا حتى يمسك المصحف في ايديه ويقرا ويصلي بكم ايمان في الوقت ده اخوه هيقف جنبه تمام وحضرتك هتقفي وراهم هي هي دي ايه دي الصفه الصحيحه يبقى لو مجموعه رجال ومجموعه نساء يبقى هيصلي بكم امام رجل هيقف قدام ويقف وراه صف الرجاله وورا صف الرجاله صف النساء اديني ذكرت لكم يا حبايبي كل الاحوال للصفوف هتكون ازاي في الصلاه بفضل الله رقم ستة هنصلي التراويح ازاي يا شيخ محمود هنصليها ركعتين ركعتين احنا اتفقنا هنصلي مثلا في الركعه بقد ايه بصفحه في كل ركعه خلاص يبقى بنصلي ركعتين ونسلم ونصلي ركعتين ونسلم ويا حبذا لو كانوا هيتعبوا خلي كده بعد الاربع ركعات موعظه بسيطه كده خمس دقائق ولا حاجه وارجعوا صلوا تاني ركعتين ركعتين يبقى كده كملنا 8 ركعات هيبقى قد ايه؟ هيبقى ثلاث ركعات، السنه عن النبي عليه السلام ان هم 11 ركعه، صلينا الثمان ركعات بثمان صفحات او بثمان ترباع حسب ما يستحمله، تمام كده اللي وراك، صلينا الثمان ركعات بعد الثمان ركعات هنصلي ثلاث ركعات خفاف، اما نصليهم ركعتين مثلا ركعة مثلا آه، ب- آه، بالفاتحة مثلا وسبح اسم ربك الأعلى والركعة الثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون تمام وبعدين نسلم وتبقى ركعة الوتر فقط نصليها بك- ب- مثلا بالفاتحة وقل هو الله أحد تمام يبقى احنا كده صلينا 11 ركعه طب الثلاث ركعات الأخر... الاخرانيين دولت اللي بنوتر فيهم دولت ينفع نصليهم مره واحده مع بعض ينفع نصليهم مره واحده مع بعض ولكن بدون تشهد اوسط حتى لا يتشابه بصلاه المغرب يبقى ينفع ناخد الثلاث ركعات مره واحده اللي هم الخفاف الاخرانيين اللي هم بعد الثمان ركعات نصليهم يا حبايبي ولكن بدون تشهد اوسط بفضل الله سبحانه وتعالى كده صلينا الحمد لله صلاه التراويح طيب رقم سبعة الدعاء متى يكون الدعاء بيكون بعد الخ... بعد الصعود من الركوع في ركعة الوتر اللي هي آخر ركعة بعد ما اركع وانا قايم سمع الله لمن حمده ببدا بقى في الدعاء والتزم باداب الدعاء الدعاء يا حبايبي الله يبارك فيكم والكلام ده بكرره كتير جدا الدعاء لا يغنى ومن غنى في الدعاء فهو آثم لأن بقت موضة دلوقتي إن واحد يفضل يغني هو بيدعي اللهم اهدنا في من ويقعد يغني ال- الذي يرتل فقط الذي يرتل فقط هو القرآن أما الدعاء هو الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن وده أقرب للخشوع فالدعاء لا يغنى ومن غنى في الدعاء فهو آثم خدوا بالكم من المسألة ديت طيب يبقى إذا الدعاء يبقى بيكون بعد القيام من الركوع في ركعة الوتر تدعو بما شئت بقى ادعي بقى بال- باللي ربنا ييسره ادعي للأمة ادعي للمسلمين ادعي ان ربنا يرفع هذا الوباء ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يوسع ارزاق الفقراء ادعي بكل خير ان ربنا يشفي مرضى المسلمين بكل ما اوتيت بقى من يعني ربنا يفتح عليك اذا ادعي للمسلمين على قد ما تقدر وهناك ملك يقول امين ولك بمثل طيب دعيت في بعض الايام في بعض الايام ما دعتش ما فيش اي مشكله خالص النبي كان يدعو احيانا صلى الله عليه وسلم وكان يترك احيانا طيب تا- رقم 8 افضل وقت بقى لصلاه التراويح افضل وقت لصلاه التراويح خد بالك من حاجه لو مش هتخافوا ان انتوا تتكاسلوا عن صلاه العشاء والتراويح فافضل لكم في اول عشرين ليله في رمضان افضل لكم تاخروا العشاء شويه وتقوموا تصلوا العشاء والتراويح مثلا ع- يعني مثلا على الساعه عشرة ولا حاجه تمام كده لو لو لو مش هتخافوا ان انتوا تتكاسلوا عن الصلاه انما لو آه، يعني خفتم يحصل شيء من الفتور او الكسل لا يبقى تسمع اذان العشاء انزل بقى انت والاسره كده في او في المكان اللي انتوا حددتوه في البيت وصلوا فيه العشاء ثم التراويح مباشره بفضل الله في العشر الاواخر هنصلي العشاء والتراويح في وقت العشاء والتراويح ونترك لنفسنا فوق- فتره كده علشان نقدر نقوم نصلي التهجد طب كلمه تراويح وكلمه تهجد كلها تندرج تحت كلمه قيام الليل خد بالك تندرج تحت كلمه ايه قيام الليل في النهاية التهجد طبعا يعني مهم جدا جدا بالذات في العشر الأواخر حتى نفوز بليلة القدر وهو الوقت كمان التهجد ده وقت الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله في إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى وجل جلاله طيب رقم تسعة اوعى تترك الإمام وهو بيصلي التراويح الا طبعا العذر الشرعي واحد مثلا جاله نزيف حصل له حاجه ده معذور انما انا اقصد طول ما انت الحمد لله سليم اوعى تترك الامام ليه لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الامام حتى ينصرف ينصرف مش يعني يمشي ينصرف يعني يسلم من صلاته تمام من صلى خلف الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله كامله هعد لك الحديث من صلى خلف الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة الإمام اللي هو في البيت عندك بيصلي ما تجيش عند الوتر تقوم سايبه لان انا كنت بشوفها في المساجد يجي اول ما الامام هيصلي الوتر يروح سايبه وماشي طب ليه يقول لك انا هوتر في اخر الليل طب يا سيدي ما فيش مشكله هو لما يوتر قوم انت هات ركعه تانية يبقى انت كده ما اوترتش وبعد كده يبقى انت ايه في البيت اوتر زي ما انت عايز او الافضل يعني انت لا تجيب ركعه زياده ولا حاجه اوتر معاه وما توترش بعد كده ايه المشكله مفيش اي مشكله بالمره لكن اوعى تسيب الامام لحد ما يخلص ليه هتصلي وراه يكتب لك قيام ليله كامله بفضل الله رقم عشرة لو عايز بقى ازود يعني صليت خلفهم في في البيت وصلينا مثلا 11 ركعه انا بقى عايز ازود اكتر من كده في الصلاه عندي طاقه اقول لك مفيش اي مشكله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى زي ما انت عايز بقى براحتك بلا عدد مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين وتسلم منهم تمام كده فإن خشيت أن يطلع الصبح فأوتر ولو بركعة دي كانت صورة موجزة عن كيفية صلاة التراويح في البيت في هذه الظروف التي نعيشها أسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته